الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آه، احنا ما زلنا مع كتاب المشوق من الوحيين وكنا وصلنا للعنصر رقم 11 اللي هو صيام رمضان وقيامه صيام رمضان وقيامه احتسابا سببا لغفران الذنوب والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر لهم ما تقدم من ذنبه آه، هم في معنى الإيمان اختلفوا قالوا الإيمان يعني إيه؟ الإيمان يعني إيه؟ إن إيه؟ لا ده تعريف الإيمان لكن الإيمان يعني إيه؟ ها؟ الظاهر عدتني فأنا بقيتش أسمع
هتؤمن بالله واليوم الاخر ده معنى الإيمان أنا عايز الإيمان يعني إيه؟ ل- الايمان يعني ايه؟
آه
باللغه يعني والشرع.
آه في اللغة والشرع إيه المشكلة يعني؟ مم.
تصديق تصديق هم آه، هو الشيخ كاتب هنا تصديقا وهم جابوا آه، كلمة معنى الإيمان بالآية بتاعت سيدنا يوسف بتاعت سيدنا يوسف عليه السلام وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين فقالوا الإيمان هنا معنى التصديق وبعدين قال له لا التصديق عكس عكسه إيه؟ كذب والإيمان عكسه إيه؟ الكفر فقال له خلاص ما ينفعش تبقى إيمان ماشي فيعني هو عموما يعني كلمة هنا إيمانا قضية من صام رمضان إيمانا إيمانا يعني يعني عقيدة ويقينا أن الله فرضه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام فأنت بتصوم ليه؟ فرض لأن طبعا احنا عندنا ممكن واحد يصوم احنا عندنا في فرق بين صيام صيام العادة واحد هو اتعود شهر رمضان بيصوم لكن هو ايه لو قدر ما يصومش مش هيصوم في ناس كتير بتفطر وفي ناس بتصوم يقول لك اهي فرصه دي بريح معدتي في واحد فرصه يقول لك انا اخس في رمضان وفي واحد فرصه يقول لك كده هم عملوا ابحاث طبيه الابحاث الطبيه قالت ان الجسم ده محتاج ان 30 يوم في السنه ال 30 يوم في السنه ده يصوم اكتر من 12 ساعه عشان ده بينظف الجسم كله من كل الافات وكل السموم وكل فهو صايم ليه؟ وهو بيصوم الثلاث ايام ويقول لك كده بتصوم 30 يوم في السنه وثلاث ايام كل شهر، ثلاث ايام كل شهر دول بيظبطوا لك جسمك فهو بيصوم عشان كده فده مش ايه؟ مش ايمان ويزيد عشان يحس يقول لك عشان يعرف.
ما احنا بنقول آه، آه، آه.
الصحة يعني.
ده, ده على وجه التعبد لكن احنا بنتكلم ان الناس بتتكلم الصيام الصحي لو ثلاث ايام كل شهر انت تصوم 15 ساعه عشان تطهر الجسم من السموم والمعده والقولون والامعاء ده ناس بتتكلم في ناس كتير بتصوم كده هو انت لو قلت له اي حاجه عشان يخس ممكن يعملها اي حاجه عشان يبقى جسمه كويس يعملها فده ما بيصومش ايمان صحته بس.
آه، عشان صحته طيب واحتسابا قال ابن بطال عليه رحمة الله في شرح صحيح البخاري يريد بذلك يحتسب الثواب من الله عز وجل وينوي بصيامه وجه الله يبقى ايه الاحتساب انك انت ايه ها لازم على طول حاطط قدامك ترك طعامه وشرابه وشهوته من اجلي لازم من اجل دي تحطها قدام عينك على طول يعني انت تبقى قدامك الاكل وتقدر تاكل ماشي هو دايما بيتكلم عن ان الصيام عباده سريه فيقول لك ليه سريه يقول لك ان انت ممكن تبقى ايه قدام الناس كلها واخد بالك انت قاعد قدام الناس صايم ودخلت جوه اكلت وشربت ورحت ماسح بقك ماسح مش مخلي اي اثر ونظفت الدنيا مفيش منها تقعد تفرك في شويه عشان تنشف خلاص يبقى ده ايه عباده سريه فقضيه الاحتساب انك انت فعلا عباده سريه انك اذا خلوت ها فلتعلم ان الله رقيبك عشان كده بيقولوا ايه ان الصيام ده بيقوي عبوديه المراقبه مراقبه ليه؟ لانك انت ممكن تبقى فعلا هتموت من العطش عطشان جدا جدا وقدامك الميه طيب حضرتك ما بتشربش ليه؟ لانك ايه؟ الم يعلم بان الله فبالتالي عباده المراقبه ماشي آه، غفر له ما تقدم من ذنبه الشيخ بيقول شوق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم العبادة إلى القيام بعبادة الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان من قيام من صيام وقيام بأن أوعده أن ذلك مع الإخلاص فين الإخلاص في الحديث؟ في الإخلاص في الحديث يصحى يا عم في الإخلاص في الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا إيمان إيمان بأنه من فأنت تصوم لمن بس ماشي يبقى بأن أوعدهم أن ذلك مع الإخلاص لله والصدق في العمل فين الصدق في العمل احتساب انك انت بتصدق الله انك انت ما تخلو ما بتاكلش ولا بتشربش فانت بتصدق الله ان نصيم من اجلك ماشي موصل إلى تجارة عظيمة وأرباح جسيمة وهي تكفير الذنوب المتقدمة للعبد فيا له من ربح النافع أن يكون صيامك لهذا الشهر وقيامك مخلصا لك من ذنوبك التي قد أثقلت كواهلك ربنا قال كده ليحملوا أوزارهم ها هشيلها فين؟ على كتاف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول إيه؟ أن العبد أنه تؤتى بإيه؟ بذنوب العبد ها فتوضع فين؟ على عاتقه فين العاتق آه العاتق من الرقبة لحد الكتف الحتة دي فكلما ركع أو سجد آه تطاير الذنوب يبقى الذنوب دي بتضع فين على العاتق فكل واحد شايل ذنوب على ايه على كتافه خلاص فبيقول لك توضع عن ايه عن كواهلك آه مخ- مخلصا لك من ذنوبك التي قد أثقلت كواهلك وأتعبت جوارحك من لطف الله بك جعل لك هذه العبادة فإذا ما قمت بها حطت عنك تلك الأوزار احنا بنقول مثال بسيط حضرتك السنة 365 يوم حضرتك لو كل يوم أذنبت ذنب يبقوا كام؟ طب ذنبين يبقوا 730 طب ثلاثة يبقى 1000 وكذا طب أربعة طب لو 10 يبقى 3650 طيب لو آه، لو 20 يبقى 7300 تخيل انك انت بتقابل ربنا ب 7300 ذنب ماشي انت حضرتك لو ايه عملت اخطات ما ايه ابنك غلط في حقك مره انا استحملتك مره استحملتك التاني لا التالتة انا ما اقدرش طب العشر لا مستحيل بقى انا مش هقدر استحمل اكتر من كده مراتك عملت غلط اتنين لا انا ما اقدرش استحمل اكتر من كده فما بالك لما يبقوا 7300 ذنب ده لو 20 ذنب في اليوم طب لو 100 36500 تخيل انك انت 100 ذنب في اليوم يبقى 36500 ذنب او 6 36000 ذنب فكل ده تحط عنك آه الذي لو قدمت في الدنيا ثمن لو قدمت ما في الدنيا ثمنا لحطها عنك لكان ثمنا بخسا لو الدنيا كلها حطيتها قدام ذنوبك يوم القيامه الذنو- الدنيا دي لا تساوي شيء اهم حاجه ذنوبك تغفر واعلم ان قوله صلى الله عليه وسلم ذنبه يشمل جميع الذنوب يعني هم اختلفوا في قضيه ايه والكلام ده هيجي على تفصيل كمان شويه ها، هل صيام رمضان يغفر الكبائر والصغائر ولا لا يغفر الا الصغائر بس صيام رمضان وقيام ليله الاضحى ها يغفر ايه هما في حديث تاني آه، الحديث بيقول ايه آه، ال- ال- إيه، آه، الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات آه، لما بينهن نحط الشرط ما اجتنبت الكبائر معنى كده إن الذنوب دي رمضان بيكفر الصغائر بس هتيجي معنا الأقوال يعني يشمل جميع ذنوب العبد إلا ما كان متعلقا بحقوق المخلوقين ونحو ذلك لأن ذنب اسم جنس اسم جنس إفراد مضاف فيتناول جميع الذنوب وما كان متعلقا بحقوق الخلق خرج بأدلة أخرى طبعا كل الذنوب تغفر إلا إيه؟ إلا هقول لبات ما احنا بنتكلم داخل الإسلام داخل إطار الإسلام إن الله لا يغفر أن يشرك به وفيما دون ذلك لمن يشاء جوه بقى بعد كده آه، في جوه الاسلام كل الذنوب تغفر الا حقوق العباد انا خدت منك فلوس ما سددتهاش فدي ملهاش حل يا اما اديها لك فلوس في الدنيا يا اما يوم القيامه تديني حسنات او تاخد مني سيئات نعم في الإيه؟ بمعنى قصدك إنه بيكفر الكبائر يعني؟ لا لا مفيش حاجة كفر الكبائر كله كفر الصغائر الكبائر ما كفرش إلا حاجتين اتنين إيه هما؟ توبة والحج بس دول العبادتين اللي كفروا الكبائر غير كده كل شغال في الصغائر مفيش حاجة تكفر الكبائر خلاص قال الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله والتكفير بصيامه قد ورد مشروطا بالتحفظ مما ينبغي أن يتحفظ منه ماشي الحديث آه، أنا أنا دورت عليه هو أنا مش فاكر بس أنا فاكر إنه صحيح يعني أو حسن الحديث في المسند صحيح من حبان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا ها غفر طيب ها هل كل واحد صايم يغفر ولا لا ها قال لك لا قال لك التكفير بصيامه عشان الصيام ده يكفر ذنوب مشروط مين اللي حط الشروط دي اللي قال الحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث قال ايه من صام رمضان ايمانا وايه قال ايه قال من صام رمضان فعارف حدوده فعارف ايه حدوده حدود الصيام الصيام له حدود ان حضرتك ليك حاجات كده ليك حدود ما تتخطاش الشريعه عامله لكل حاجه حدود يعني ايه انت صاحبي وانا صاحبك ها ليها ايه الراجل قال كل لك الا ما حرم الله يبقى في حدود الصدقه في حدود مع ابنك في حدود مع مراتك في حدود يعني مراتك كل شيء مباح لكن يجي هنا يقول لك ايه حرام يقول لك مثلا في الضرب لو تضرب ايه وجها ها ولا تكسر عظما ولا تكب ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا تقبح دي في ال- في قضيه الجماع يقول لك كل شيء مباح الا الدبر يجي في كذا الا كذا كذا الا كذا فقضيه كل حاجه ليها حدود فالشريعه عامله في الصيام حدود ها تيجي مثلا مسائل صغيره النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه ها بالغ في المضمض والاستنشاق الا ها الا أن- يبقى حده ان انت مطلوب منك انك انت تعمل ايه تبالغ في المضمضه الاصل عشان تنظف مناخيرك تنظف سنانك كويس تمام الا ها أن تكون صائما يبقى دي حدود يبقى من صام رمضان فعرف حدوده ايه اللي يباح لك في مراتك وانت صايم وكان ما, ما تجيش ما تجيش انت ت- ت- ت- ت- ت- تعمل مع تقبل وتباشر وبعدين تقع في الجماع يبقى انت عليك آه، مشكله كبيره عليك ص- عليك صيام 60 يوم ما تقدرش نفسك لان هي حددت وكان املككم لاربه فدي حدود اهي وتحفظ مما ينبغي له ان يتحفظ منه ايه التحفظ ان حضرتك ما تمض- ما تبالغش عشان الميه ما تخش جوه لان لو شويه نقطه ميه دخلت عمدا اخبار صيامك راح حضرتك ها باشرت ما قدرتش تشمس نفسك نفسك جامعة خلاص دي مشكله حضرتك واحد اتخانقت معاه فانت مش قادر تمسك نفسك خلاص فما قدرتش تقول له انا صايم وشتمت وسبيت فدي ضاع يبقى خلي بالك من الحديث من صام رمضان فعارف ها؟ عايز حد يحفظ الحديث مين اللي هيحفظه من صام رمضان فعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له أن يتحفظ منه كفر ذلك ما قبله ها، مين حفظ قول يا محمد من صام رمضان ايه سيبك من عمك احمد عمك احمد كان نايم اصلا كفر ذلك ما قبله قول يا عم ايه مالكش دعوه عمك احمد من صام رمضان فعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له أن يتحفظ منه كفر ذلك ما قبله قول يا حسن قول يا حسن جميل ال- م- يعني في الحديث لو انت حضرتك هتقول لازم تحفظ نصه لكن حضرتك احيانا بتحتاج تعرف المعنى فالمعنى ايه من صام رمضان فعرف ايه حدوده وتحفظ ها، مما ينبغي له ان يتحفظ منه كفر ذلك ما قبله يلا يا يوسف ها، وتحفظ مما ينبغي كفر ذلك ما قبله آه تعرف تقولها يا كابتن تعرف آه قول حاول كده يلا من صام رمضان فعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له أن يتحفظ منه كفر ذلك ما قبله انت ما شاء الله عليك شاطر أوي. خد القلم ده هديه مبروك عليك يعني الشيخ بيقول والجمهور على أن ذلك إنما يكفر الصغائر ويدل عليه مخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ها، لما بينهن ها، ما اجتنبت الكبائر ركزوا في النص ركز معايا في النص يقول مكفرات ها لما ها بينهن ها ما اجتنبت ليه الكبائر الشيخ بيقول لك اول تاويل ده جميل أهو. بيقول لك ان تكفير هذه الاعمال كل الذنوب دي مشروطه باجتناب الكبائر يعني انا من رمضان لرمضان ما ارتكبتش كبير يبقى كله يتغفر فمن لم يجتنب الكفائر لم تكفر له هذه الاعمال كبيره ولا صغيره امتى تكفر طب ما اجتنبتش كبائر يفهم من النص ان هي لا تكفر كبي- كبيره ولا تكفر ايه اقرا النص تاني النص بيقول ايه ها الصلوات الخمس ها والجمعه الجمعه ورمضان الى مكفرات بس الشرط ما اجتنبت الكبائر تديك ايحاء ان الصغائر كمان ما تكفرش الا اذا اجتنبت الايه كبائر الثاني ان المراد ان هذه الفرائض تكفر الصغائر خاصه بكل حال سواء اجتنبت الكبائر أو لم تجتنب وأنها لا تكفر الكبائر بحال يبقى ناخد بالقول الثاني القول الثاني أنها يبقى الأولاني لا تكفر صغائر ولا كبائر القول الثاني أنها تكفر إيه الصغائر بس قال ابن المنذر عليه رحمة الله في قيام ليلة القدر إنه يرجى به مغفرة الذنوب كبائرها وصغائرها وقال غيره مثل ذلك في الصوم ابن المنذر ده عامل كتاب اسمه الإجماع فبيقول لك احنا نتمنى من الله عز وجل ان صيام رمضان وقيامه وصوم هو بيتكلم في ليله القدر تحديدا ليله القدر اللي يقومها نتمنى من الله انه يغفر له كبائر والصغائر طيب وغيره الف الصيام والجمهور على ان الكبائر لا بد لها من توبه نصوح الكبائر تكفر بايه بتوبه قلنا المره اللي فاتت القاعده انه لا كبيره مع الاستغفار والاستغفار إيه الفرق بين الاستغفار والتوبه الاستغفار والتوبه اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع لما اقول الاست- لا كبيره مع الاستغفار يبقى لا كبيره مع التوبه خلاص الشيخ بيقول فدل حديث ابي هريره حديث ابي هريره رضي الله عنه على ان هذه الاسباب الثلاثه كل واحد منهما مكفر لما سلف من الذنوب هو قال ثلاثه الله صيام رمضان وقيام رمضان وقيام ليله القدر سواء بقى كانت ايه آه، لانه طبعا في خلاف في ليله القدر خلاف كبير في اول العشر او اوسطه او اخره سواء شعر بيقول لك ايه لو إيه آه، ليله القدر في ناس قالت في العشر الاوائل في ناس قالت في العشر الاوسط والناس قالت في العشر الاواخر فقال لك سواء كانت اللي هي ليله القدر انت قمتها فانت قمتها في العشره الاولى في العشره في النص العشره الاخيره مفيش مشكله طيب حضرتك في مشكل كبير يعني ايه انا عمري ما حسيت بليله القدر بس انا بقوم من العشر الاواخر تكتب لي ولا ما تكتبش كتب لك يقول لك سواء شعر بها او لم يشعر يعني إيه؟ مش لازم تيجي تاني يوم وتراقب الشمس ودي ليله القدر وفرحان ان انا قمت القدر ماشي ما انت قمت بس المشكله في القبول المشكله ان انت عرفت بعد ما قمت ولا قبل ما تقوم قبل ما قمت ولا بعد ما قمت بعد ما قمت شفتها الصبح وهي كانت ايه الليله اللي فانت ما تعرفش ليلتك امبارح كانت عامله ايه انت فرحان انك انت صليت بس قلبك كان فين أو الشمس بتطلع من غير اشعه الشيخ بيقول ولا يتاخر تكفير الذنوب بها الى انقضاء الشهر يعني ايه الجمله دي يا جماعه ولا يتأخر ولا يتأخر تكفير الذنوب بها إلى انقضاء الشهر أديني قلت ها يعني ما ت- لا يتاخر ال- في الجمهور اللي هو الشرط بتاع- لازم يوصل للذات الأدنى يعني عشان خاطر
استنى يا عم انت ها اديني قلت أ- أو أقولها لك تاني اللي هو الشرط الكلام الكبير يعني أقول لك تاني طيب ركز يا عم حسن ولا يتأخر تكفير الذنوب بها إلى انقضاء الشهر ما تقول لي مش عارف أنا أقول لك وخلاص ما تقول لي وأنا أقولها لك وخلاص قول يا محمد طب وليه حط انقضاء الشهر هنا؟ ليه حط انقضاء الشهر؟ ليه حط الكلمة دي؟ ليه حط انقضاء الشهر هنا؟ امم عشان ايه؟
يكون في اخر الليل ولا حاجه سيبني عشان اسمع الواد ما انت خلاص قلت مش عارف وكان بيقول لك في اخر الليل خلاص خلاص.
قول يا ابني طب ليه حط هنا إن- بص الكلمه بيقول ولا يتاخر تكفير الذنوب بها الى انقضاء الشهر اشمعنى حط كلمه انقضاء الشهر هنا؟ نعم لا لا لا لا لا، الموضوع موضوع الموضوع بسيط جدا جدا نعم كده كده صح يا اسلام صح يا اسلام ان ايه في رمضان من صام رمضان ايه ايمانا وايه يبقى لازم استنى ايه شهر ما يخلص من قام رمضان ايمانا وايه يبقى لازم استنى ايه الشهر كله ماشي اما ليله القدر سواء كانت ليله 21 انت قمتها خلاص يبقى يوم فضل عشان كده في ناس كتير لما بتقوم ليله القدر بتحس بفرق كبير قوي في العشر اواخر ماشي كنت انا قلت لكم زمان عندنا اشكال كبير اول ليله في رمضان اول ليله في رمضان كتير مننا بيعمل ايه يكسل يروح متاخر يروح مسجد بسرعه سريع ابدا الليله الاولانيه ممكن ما يقومش فيجي يحتسب من قام هو قام قام ولا ما قامش من أولها ما عملش لا اصل هي ايه هنا دي مجموعه على بعضيها كتله على بعضيها من صام ايه رمضان من قام ايه فليله وقع جيت في النص والليله ما اه انتبهش على جيله يا حضرتك مراتك راح هبدلك حله محشي وبطايه ومش عارف ايه و- وايه و- وانت طحنت جامد ودوست قلت لها بس هريح نص ساعه وفوجئت انك انت بتصحى مثلا على اذان الفجر قبل الفجر فما صليتش حاجه صليت العشاء ورحت نايم مقلوب زي الشوال صحيت فانت راعت ليله خلاص كده رمضان القيام راح جيت في يوم كده صايم حضرتك كان عندك شغال في دورة رمضانية ولعبت دورة رمضانية و- وفجأة هتموت من العطش فأنت بتتمضمض فرحت بلا شوية مية ضاع الصيام ليه؟ لأن دي كت- كت- بيسموها تتالة كتلة على بعضيها فيوم وقع خلاص الشهر وقع يوم ليلة وقعت خلاص الشهر وقع لكن ليلة القدر ميزتها خد المكافأة ها قمت الليلة الفجر تاخد أجرك يبقى الإيه يقول ولا يتأخر تكفير الذنوب بها إلى انقضاء الشهر تاخد مكافأة وأنت واقف ماشي وأما صيام رمضان وقيامه فيتوقف التكفير بهما على تمام الشهر عشان كده لازم تبقى حريص جدا جدا إنك أنت تبدأ وتنتهي من أول الشهر لحد آخر الشهر مفيش ليلة تقع وتحاول إنك أنت تزيد ما تقلش في الم- لأن أنت بتبدأ كده طالع ماشي لأن إحنا عندنا إشكال كتير الناس بتخش بحماس وتروح وقع في النص او تروح وقع اخر الشهر في ناس كده تيجي للعشر الاواخر وهو مش قادر يصلي مع- حتى هو مصلي من قلبه لا حاضر ولا ده دماغه حاضره ولا فاهم حاجه هو واقف عشان يبقى كماله العدد بس فلازم تراعي دي. واما صيام رمضان وقيامه فيتوقف التكفير بهما على تمام الشهر فاذا تم الشهر فقد كمل للمؤمن صيام رمضان وقيامه فيترتب له على ذلك مغفرة ما تقدم من ذنبه بتمام السببين هما صيام رمضان وقيامه وقد يقال أنه يغفر لهم عند استكمال القيام في آخر ليلة من رمضان بقيام رمضان قبل تمام نهاره احنا عندنا الليلة بتسبق اليوم صح كده في آخر ليلة في رمضان ماشي دي ليلة 30 ليلة ايه 30 ليلة العيد ملهاش قيام يبقى معنى كده ان الليلة دي خلصت يبقى كده خلص الايه القيام مع انك انت لسه فاضل لك ايه يوم صيام مركزين معايا ماشي رمضان 30 فانت بتقوم ليله ايه 30 ليله 30 دي اللي هي الليله قبل اليوم يوم 30 ده بتبقى ايه صحيح فالقيام خلص بس لسه فين آه فممكن يتحسب لك القيام اللي خلص ونستنى الصيام لما يخلص ماشي وتتأخر المغفرة بالصيام إلى أكمال النهار بالصوم فيغفر لهم بالصوم في ليلة الفطر غدا توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا كان السلف يجتهدون في إتمام العمل عشان كده يا جماعة مهم جدا جدا جدا إختام العمل يعني إيه؟ من الحاجات الجميلة في الصلاة إن من مواطن إجابة الدعاء في الصلاة أفضل موطن لإجابة الدعاء في الصلاة فين؟ لا قبل السلام ده اخر حاجه في الشغل اخر حاجه في العمل وده اللي كلنا مضيعينه انت قاعد تقول تحيات لله وبعد كده تكتشف انك بتقرا الفاتحه لان من مواطن اجابه الدعاء في دبر الصلاه دبر الصلاه جوه بعد التحيات وقبل السلام فده من مواطن استجابه اتفضل هو المستشفى في- في بعض اللهم فيما قدرته من الوقت وأشرفته وعلمت. لأن لو دوالت الحديث
بس مش مش مش مش وارد بعد بعد التحيات قبل التسليم بيقول لي الحديث اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت خلينا في اسررت اسررت بس مش هيجيب عشان الفتح همس ما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني انك انت المقدم والمؤخر آه، بس ده النبي صلى الله عليه وسلم كان مش جايبين ان هو كان بعد السلام كان اذا ايه آه، كان آه، كان اذا قام الى الصلاه حسن إذا الصلاة مكتوبة كبر ورفع يديه حيز من كبيه وأسمع ذلك إذا قضى قرأت وإذا أراد أن يركع ها. ولم يذكر ولي- وزاد فيه ويقول عند انصرافه من الصلاة انصرافه يعني خروجه من الصلاة يبقى بعد الصلاة مش جوه الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة يا شيخ سيدي نصه إذا سلم من الصلاة قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر دي بعد الصلاة الشخصية بعد السلام ماشي آه، فمن مواطن الاستجابة هنا بعد العمل فعشان كده دايما أنت بتهتم بآخر حاجة في العمل يعني يوم 30 رمضان عادة كل الناس بتضيع اليوم ده يعني انت ما تيجي في اي اعتكاف الناس كلها يوم 30 رمضان تعمل ايه؟ تمشي تروح تسافر مع ان اخر يوم ده هو الختام انا بس ممكن اقول واجعل افضل اعمالي خواتيمها النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالخواتيم فاخر العمل ده خلاص يعني انا كان عندي اشكال سؤال انا لسه دلوقتي اول مره اقوله لحد يعني بس ما انا انا مش لاقي له اجابه شافيه يعني لحد دلوقتي دلوقتي المفروض ان انا بصلي المفروض ان انا بعمل ايه بصلي فانا داخل الصلاه ها داخل الصلاه بايه بشوق فانا بدخل بالراحه ابدا اقصر في اول الصلاه وأطول في آخر الصلاة أنا داخل لسه إيه ها ببدأ واحدة واحدة بالتدريج أهو فببدأ الركعة الأولانية قصير الثانية أطول شوية الثالثة أطول شوية الرابعة أطول ما يكون عندي طب الصلاة السنة فيها العكس إن أطول ركعة عادة الأولى وأقصر ركعة الأخيرة إيه السر؟
بس بقى حاجه واحده صلي العشاء مثلا اربع ركعات كويس لما اصلي ايام ركعه
ما تكمل نوم هجيب لك بيبسي هجيب لك بيبسي انا شايف نفسي يعني احنا قاعدين عشان نقعد نضيع
ها اقول السؤال تاني فرض انك انت كل ما بي... انت بتعمل حاجه فكنت كل ما تطلع تتقن يعني انا كل ما ايه انا بقرا كتاب فلما ابدا بقرا كتاب ما بقدرش بقوه التركيز التركيز بيبدا يعمل ايه يطلع فكل ما اقرا شويه زي تركيزي يزيد شويه وتركيزي يزيد انا بعمل حاجه كل شويه تركيزي يعلى الصلاه انت اول ما تخش لازم تخش بايه باعلى تركيزك يعني ال- الفجر الركعه الاولى 60 ايه الركعه الثانيه 30 ايه الظهر الركعه الاولى 30 ايه الركعه الثانيه 15 ايه الثالثه 7 ونص الرابعه 7 ونص العصر الركعه الاولى 15 ايه الثانيه 7 ونص فانت داخل بتاخد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي الركعه الاولى في الظهر الراجل يروح يقضي حاجته ويرجع والنبي صلى الله عليه وسلم لسه في الركعه الاولى فمعنى كده انك بتبدا بالكبير وبعدين تنزل بالايه بالصغير ليه؟ لأن أنت داخل الصلاة بالشوق كله. يعني ال- إيه سيدنا سعيد بن المسيب عليه رحمة الله كان بيقول إيه؟ قال ما أتت صلاة إلا وأنا لها إيه؟ مشتاق، فأنت بتبص شوقك كله في الركعة الأولانية. الشوق بيبدأ إيه؟ يقل، حضرتك مراتك كانت وحشاك جدا. جدا وانت جاي من السفر فحضرتك احضان وبص وبتاع بعد خمس دقايق خلاص خلص بقى فتور في فتور في المشاعر يوم ولا اتنين خلاص بتبداوا تتخانقوا عادي زي ما كنتوا بتتخانقوا زمان واضح آه، كان السلف يجتهدون في اتمام العمل واتقانه ثم يهتمون ودي اللي ضاع مننا بعد ذلك بقبوله ويخافون من رده وهؤلاء الذين قال الله عز وجل فيهم والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم ايه؟ وجله احنا عندنا اشكال يعني إيه؟ ركز كده رمضان اللي فات عدى دلوقتي بقى 10 شهور ها كم مره قلت اللهم تقبل منا الصيام والقيام حضرتك صليت امبارح ركعتين بالليل انت دعيت ان ربنا يتقبل منك انت صليت العشاء دي دعيت ان ربنا يتقبل منك انت قلت اذكار الصباح والمساء دعيت ان ربنا يتقبل منك فاحنا ضيع دي مننا ممكن تكون دعوتك للقبول دي متم- مكمله للعمل العمل في نقص فانت بتدعي ربنا ان يقبله فربنا يجبر يعني ربنا من اسمه ايه الجبار الجبار اللي هو يجبر ما نقص من العمل يعني انا انا انا عندي انا النهارده صليت العشاء فالعشاء بتاعتي فيها خلل فقلت اللهم تقبل صلاتي فبدعائي يجبر الله ما كان لي من نقص فين فيتمه ويقبله ودي اللي ضايع مننا ان احنا بننسى انت بتعمل العمل حضرتك بتعمل العمل وتروح يمين ماليش دعوه خلاص الاستغفار استشعار التقصير انا ماليش دعوه بالاستغفار استج... ال... ال... إيه، آه، لما انا لم- آه، آه، انا انا انا جبت لك هديه فقلت لك خد الهديه دي فالهديه دي انا حاسس انها مش قد مقامك فبقول لك سامحني مش قد مقامك بس دي قدرتي سامحني سامحني لكن انا ما بقولكش يا ريت تقبلها مني يا رب تقبلها مني في فرق بين استشعار النقص ماشي وفي الدعاء بجبر العمل واضح خلاص ليت شعري من فيه يقبل منا فيا هنا من يقبل منه منا فيهنى يا خيبة المردود من تولى عنه بغير قبول أرغم الله أنفه بخزي شديد ماذا فات من فاته خير رمضان وأي شيء من أدرك أدرك من أدركه فيه الحرمان كم من كم بين من حظه فيه القبول والغفران ومن كان حظه فيه الخيبة والخسران رب قائم حظه من قيامه السهر وصائم حظه من قيامه من صيامه الجوع والعطش شهر رمضان تكثر فيه أسباب الغفران فمن أسباب المغفرة فيه صيامه وقيامه وقيام ليلة القدر كما سبق بالحدود ومنها الاستغفار والاستغفار طلب المغفرة ودعاء الصائم مستجاب في صيامه وعند فطره ترحل شهر الصبر ولهفاه وانصرف وانصرم واختص بالفوز في الجنات من خدم وأصبح الغافل المسكين منكسرا مثلي فيا ويحيه يا عظم ما حرم من فاته الزرع في وقت البدار فما تراه يحصد إلا الهم والندمة آه، استغفرنا الله إياكم إن شاء الله المرة الجاية ناخد الحديث آه، أو العنوان رقم 12 الصيام من مكفرات الذنوب والخطايا هذا صلى الله وبارك على سيدي محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا